أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وتقينا على الحوض إن شاء الله رب العالمين آمنين مطمئنين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد هذا بمشيئة الله عز وجل درسنا الرابع والخمسون في سلسلة شرحنا لأحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه فتح الباري لشرح صحيح البخاري نسأل الله عز وجل في بداية هذه الجلسة أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا قرضا إلا أذهبته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا مسجونا في الحق إلا فكدت سجنه ولا مأسورا في سبيلك إلا فكدت أسره ولا شيطانا إلا طردته ولا طالبا إلا نجحته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به الجنة ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا اجعله الوارث منا اجعل ثارنا على من ظلمنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا انصرنا على من عادانا وانصر الاسلام في مشرق الارض ومغربها اللهم انصر اخواننا في البسة والارشد اللهم كن معهم يا رب العالمين ثبت عقيدتهم قوي يقينهم الهمهم صوابهم ثبت الارض من تحت اقدامهم اللهم اطعمهم واسقهم واسقهم من عندك يا رب العالمين اللهم عليك بالصرب المعتدين اللهم عليك بالصرب واعوانهم يا رب العالمين اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا لا تبق منهم احدا اللهم كن اعراض نسائنا وبناتنا بالبسنة والهرجة اللهم كن اعراضهن من كل سوء اللهم من ارادهن بسوء فخذه اخذ عزيز مقتدر اللهم يا ناصر المستضعفين انصرنا اعد الينا المسجد الاقصى اللهم ان الامم قد تكالبت علينا فكن معنا يا رب العالمين اللهم قو يقيننا اللهم قو يقيننا اللهم الهمنا صوابنا زين الايمان في قلوبنا كالريع بين الكفر والفسوق والعصيان اجعلنا مولانا من الراشدين اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وان اردت بعلاجك فتنه فاقبضنا اليك معافين غير فاتنين ولا مفتونين وغير خزايا ولا ندامى ولا مبدلين هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين اجعلنا للمتقين اماما اللهم اطرد شياطين الانس والجن عن بيوتنا وعن زوجاتنا وعن بناتنا وابنائنا وعن مجتمعاتنا ول امورنا خيارنا لا تولي امورنا فرارنا اصلح يا رب احوالنا واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا اللهم لا تجعل لكافر على مؤمن سبيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا طبعا كما ان الهزيمه بلاء ايضا النصر ابتلاء فلقد وقفنا في الدرس الماضي عند فتح مكه وخطط النبي صلى الله عليه وسلم جيشه من الموحدين الصادقين الصابرين القانتين العابدين المؤمنين على ربوع مكه كلها ودان الامر للاسلام في البلد الحرام وانتهى الشرك واهله وكسرت وتحطمت الاصنام بعد أن أذن الله عز وجل أن تطهر مكة من الشرك إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها إن شاء الله رب العالمين. ورأينا بعضا من هذه الدروس العظيمة في هذا اليوم فتح مكة. رأينا كيف كان تواضعه صلى الله عليه وسلم حين النصر. وكيف يكون صبر العبد وثباته عند الفزع وعند الزلزلة وعند هجوم الناس عليه أو إرادة الناس به سوءا فالإنسان لا ملجأ من الله إلا إليه فهو عز وجل ناصر كل مستضعف فما من ضعيف ويستنصر بالله إلا ويصير قويا وما من قوي متجبر لا يعتصم بالله إلا وهو ضعيف سوف يهزم هزيمة منكرة سيهزم الجمع ويولون الدبر والإنسان لا يأخذ الأمور بظواهرها لا تنظر إلى الأمور على ظواهرها ولكن انظر إلى الأمور على حقيقتها انظر إلى الأمر على حقيقته فإن الله عز وجل غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده وان العاقبه للمتقين وليست ابدا للكافرين او للفاسقين او للمنحرفين او المفضلين او المزمرين انما العاقبه لاهل التوحيد اهل لا اله الا الله محمد رسول الله الذين يوحدون ويشهدون حقا وصدقا والايمان عندهم ما وقر في قلوبهم وصدقته اعمالهم اللهم احشرنا في زمرتهم يا رب العالمين طبعا بعد فتح مكه كلنا نعلم ان النبي تحرك صلى الله عليه وسلم الى حنين وعند الحركه الى حنين لنلقى غزوه خطيره من الغزوات ومن الامتحانات التي واجهها المعصوم صلى الله عليه وسلم لابد لنا من وقفه لابد من فاصل ما بين فتح مكة وغزوة حنين لابد ليه؟ لما؟ لأن العبد وهو منتصر لابد أن يأخذ الدرس من النصر ولا يشغله النصر عن الذلة لله عز وجل يعني الإنسان لما ينتصر سواء على المستوى الخاص او على المستوى العام ما يهزوش النصر فيخرجه الى الخطر والاثر قد تنتصر انت في قضيه في المحكمه على جارك على اخواتك على قرايبك على صاحب الارض على صاحب البيت على المستاجر على رئيسك في العمل على موظف عندك تنصفك النيابه الاداريه او مجلس الدوله بقانون او شيء او القاضي بقرار فتسعد وعندئذ يهزك النصر فتأتي بأشياء لا يرضاها رب الأرض والسماء وأغلب الناس عند النصر ينسون من الذي نصرهم كثير من الناس كثير جدا من الناس إذا انتصر الواحد منهم نصرا ولو مزيفا أو مؤقتا فرح وشعر بالذنب وبدأ في أن يعني جعل فتنة الناس كعذاب الله والعياذ بالله يصدم الناس يقول لك هو أنا لولا أن أنا بيني وبين ربنا عمار كان نصرني في القضية وربما نصر الله عز وجل هذا العبد في تلك القضية لا لنعمة وانما لنقمه ليستدرجه رب العباد من حيث لا يدري ولا يعلم. عشان يقول في نفسه ايه؟ ده انا بقى ما شاء الله عليه وانا في احسن مني؟ وانا لو ماشي منحرف لا سمح الله او غلط كان انا ربنا نصرني على الناس دول؟ قد يقول الانسان هذا ولكن نصر المؤمن يجب ان يشعره بنعمه الله عليه. لابد ربنا نصرك في مساله صغيره كانت او كبيره لا يهزك النصر لا يخرجك من حدود التواضع والذلة بالله والتوكل عليه وصدق اليقين فيه عز وجل الى ان تنسى المنعم عز وجل الذي انعم عليك بالنصر لابد ان يكون رباط العبد كله مرتبط بيد من بيده الامر كله الخير كله يبقى بيد الله ودي مسألة لا يختلف عليها اثنان فلا بد أن حدث للصحابة وللألفين الداخلين حديثا إلى الإسلام هزة بعد نصرهم في مكة الصحابة الخلص بفضل الله عز وجل يشكرون عند الرخاء ويصبرون عند البلاء هذه صفات أصحاب محمد معروفة دي على مر التاريخ الواحد منهم عشان يشكر الله يقوم يصلي يقوم يكثر من العبادات يكثر من الطاعة لله عز وجل لا ما ما يعرفوش نقد الصداقة ولا نقد النصر ولا الكلام الفاضي ده وعند الهزيمة يبحثون لا يبكون على الهزيمة فحسب وإنما يبكون على ذنوب قد صنعوا هذه الذنوب سببت لهم الهزيمة ترجمها أمير المؤمنين عمر بقوله لسعد يا سعد اعلم أن ذنوب الجيش أقوم عليه من عدوه وطب ذهنك أن ذنوب العساكر والجنود والضباط أخوف عليه سكا وإضرارا به من العدو لأن الذنوب تهزم الإنسان وتجعله يتخلى عنه نصر الله عز وجل. لأن المسلمين عندما ذلوا لله في بدر وقف الحبيب يدعو رب العباد سبحانه ويرفع يديه حتى يرى أبو بكر بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم ويقع الرداء من على كتفيه العباية تقع من على كتفيه الشريفين عليه الصلاة والسلام ابو بكر يعيد الرداء مرة اخرى هون على نفسك يا رسول الله ان الله منجز لك ما وعد فمش لن يخزيك الله ابدا اذا برضه المعين اللي واقف جنبه ما بي ما بيكفرش في عزيمته ما بيخلوش يشعر بالخوف لا وانما يقويه على الصله بالله عز وجل ويؤمنه في رحمه الله سبحانه ويفتح له باب ان الله لن يخزيك ابدا يا رب ان الله منجز لك ما وعد يظل هكذا رسول الله على الدعاء والمسلمون في حاله يرثى له لان الحرب قد فرضت عليهم في بدر حرب ما طلعوهاش باختيارهم هم رايحين ياتوا بالعير القافله بس ما راحوش عشان يحاربوا فلذلك خرجوا من المدينة ليسوا على استعداد للمعركة ولم يخرج إلا 313 هم الذين أو كل الذين خرجوا مع رسول الله خارجين استعداد للمعركة لأنهم طالعين عشان يعني يأتوا بالعير القافلة عليها كم حارس 40 50 واحد 100 واحد هم 313 فلما فرض عليهم القتال انظر ماذا صنع حبيب الله محمد عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صف الصفوف اول ما يعمل يجيب الحقوق عشان ما يبقاش في عسكري شايل من القائد مش القائد يمرمر بكرامه العسكري الارض وبعدين تحت المعركه عايز يطيعه في المعركه العسكري اول من يقتل يقتل القائد بتاعه لانه شايل منه وناهيك عن الله يعني عمن ياتيك بالخبر الرسول يقول صلى الله عليه وسلم من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقب منه اللي اذيته بحاجه اللي ياخد حقه النهارده دلوقتي الان عشان خايف احسن لو دخل المعركه فرزق الشهاده وجاءه الموت ياخد من حسناته يوم القيامه وتعلمون قصة سواد بن عبد الله الله يرضى عليه الصحابي الجليل. قال له ألم تجد إيه لأنه بيصف الصفوف. بيسويها بإيه؟ بالسواك. بالسواك. مش نسمع سوء الأدب من حدة عسكري شرطة ولا ضابط ولا مش عارف إيه في الشارع او في القسم او هنا او هنا او موظف يقول لك جبت لنا البلاوي دي منين على الصبح يا ابني دي شغلتك ده هو اللي بيديك مرتبك هو اللي جاي يختم الورق ده ويمضي الاستماره وتوقعها له وتديله ختم النسر بتاعها مرتبك من جيبه هو من الضرائب اللي بيدفعها عشان يشغلك عنه انت اجير عنده لكن مين اللي يفهم الموظف القضيه دي؟ لو فكر انه عينه غير العينه عينه غير العينه فسيدنا الحبيب بينظم الصفوف بايه؟ بالسواك ارجع لورا ارجع لورا كده وكان حنونا صلى الله عليه وسلم كله حنان كده فسؤال ابن عبد الله قال له انت يا رسول الله اذيتني عملت ايه يا سواد قال المتني بالسواك انت بتتذكر يا سواد ديمقراطيه ولا مش ديمقراطيه؟ لان لو حوالين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشبه الذين حول الاخرين استنى يا راجل مش عارف بتكلم مين هو سواد عارف ولا مش عارف؟ عارف رب واحب الناس الى قلب رسول الله والرسول احب الناس اليه لكن هو عايز يغتنم الفرصه سواء مش مش يعديها كده لا فرصه جات له فرصه جات له قال انت بقى اعلمتني يا حبيب الله كيف يا سواد قال له ضربتني يا خبر ابيض الرسول الله قال خلاص ده الاكل يا مصادر لأننا في عرف حكوماتنا في دول الإسلام كلنا كاذبون إلى أن يثبت صدقنا. لا هو الرسول اعتبار الناس كلها صادقة إلى أن يثبت العكس. أنا ضربتك أي على ظهري وظهرك كمان إزاي دي؟ قال هذا ظهري يا سواد الصحابة بقى اعلى يا سواد الله ما انت بقى باين عليك بتستمرها قوي بقى يعني ما ما ما ما, ما, ما, ما تنساش روحك بقى ما هو بقى الكلام ماشي لكن تحت الجهاز الصحابه ما يعني انا متخيل سيدنا عمر كان واقف ازاي ساعتها تخيله لا يقبل الباطل واحد حتى لو هو مفيش ما حدش يقدر يقول ده هزار ده ده في معركه ده مش معركه ما فيش وقت للهزار هذا ظهري قال لا لقد ضربتني على بين كتفي على جلدي دون الثياب من غير ما لابس حاجه اتاني سواد نظر الى من لم ينظر اليه بقيه الصحابه فلما كشف الرسول عن كتفيه وكان بين كتفيه خاتم النبوه اشد سواد على خاتم النبوه ليقبله وقال يا رسول الله وددت ان ارزق الشهاده فيكون آخر ما تقع عليه عيني هو خاتم النبوة كي تشفع لي يوم القيامة يا رسول الله. هو عارف الأمور ماشية إزاي، بس في نقطة، في نقطة مهمة. لولا ثقة سواد بن عبد الله من تواضع الحبيب لما طلب هذا الطلب. لأنه عارف إنه هيوصل للحتة دي. يعني هيصل إلى ما يطلب. ها؟ ألفان من المشركين دخلوا في دين الله عز وجل يوم فتح مكة فدول نستطيع أن نسميهم في بداية إسلامهم من المؤلفة قلوبهم اللي هم لما تديله تشتري بيه لسان أو قائد أو مفكر أو تشتري به عدم عدائه لك وللإسلام لسه الإيمان عنده إيه؟ زي الاعراب قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم لما لسه لسه درجه اولى ايه اسلام سهل الفوق يبقى ايمان انت لسه في درجه ايه في ابتدائي اسلام لسه فهذان الالفان كان لهم اثر سيء بعد فتح مكة على صفوف المسلمين في حنين كما سوف نقص ان شاء الله القصه الان باذن الله. بس لابد لنا من ربط مع حضراتكم عشان نطلع من دروس الغزوات بفائده لنا في بيوتنا وفي مجتمعاتنا لابد من رفض غزوه او فتح مكه بغزوه حنين بربط مهم ايه اللي يخلي جماعه زي الصحابه يصبروا هذا الصبر العنيد والعنيف والشديد في هذه الزلازل المستمره وهذه المعارك المستمره ما الذي جعلهم يصبرون حول رسول الله طب سيدنا رسول الله ده يعني مؤيد من الله قلبه لا يخاف الا من ربه طب الصحابه ايه اللي وصلهم للدرجه دي؟ ايه اللي خلى ام سليم بنت ملحان رضي الله عنها تقاتل يوم حنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضمن المية اللي ثبتوا حوالين الرسول كانت السيدة أم سليمة الله يرضى عليها وكانت حاملا في شهرها الخامس بالله عليك قارن بينها وبين مراتك دلوقتي اللي حامل في شهر الخامس لا انت عارف تكلمها ولا انت عارف تقول لها اعمل لكم فيها الشاي وقاعد تسترضوا فيها وتكلم على كل ما في داعي احنا ايه احسن ما في ايه خلينا في ام سليم لاخرج من المسجد سليما بس هي ام سليم مش قاعده في السرير بتتوحم لا مش عايزه المستشفى الفلاني عشان تولد فيها وعايزه اوضه بجناح يا ست لي جناح ولا جناحين المهم اولادها والكلام المهم المهم ماشي لو عندك هتلاقي ثلاث جناح ومن اه المهم ايه اللي يخلي واحده زي السيده ام سليم تقف بتنازع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ازاي ازاي يعني دي لا برضه لما يقعد يترجمها الله ده في ناس بشنب بشنب ولحيه وتحت الجد لو الباب خبط جامد في صوتها نص 3 متر لفوق ازاي دي واحده زي السيده الله يرضى عليها نسيبه بنت كعب ام عماره ها اللي يخليها تعطي يعني ظهرها للمشركين في احد كي تقع الحراب في ظهرها وضع وضع وجهها قبالة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي تقع الحراب في ظهرها حماية لجسد رسول الله. ايه اللي يخلي العناصر الستة كده؟ ها؟ يخلي سبحان الله. ايه اللي يخلي واحد يقول لك كنا نترك عن جسد رسول الله في بعض المعارك يدرسوا يعني ايه؟ يعملوا حصار كامل حول جسد رسول الله عشان ما حدش يقدر يخلص له. ما هذا الصبر؟ لابد ان له اسباب ولا كده جاي من الهوى طب وايه اللي ما خلاش عندنا احنا الصبر يعني انت معذره لا قادر تصبر على مراتك ولا مراتك قادره تصبر عليك ولا جارك قادر يصبر عليك ولا ابنك يعني يطلب منك طلب في الثاني في الدين انت تزهق الدين الواد يزهق برضه الاثنين عندهم ايه حاله من الارق يبتدي كل واحد يشد مع الثاني تيجي تقول للولد يعلى يجي الراجل يجري يا مولانا بتقول العيال بتدفع علينا تجاه يا ابني بنقول لهم والله والله بنقول لهم بس هو القضيه انت استنيت لما بقى عنده 25 سنه وبدات ها سبحان الله ولذلك انا اقول دائما يجب ان لا ننسى مساله صراع الاجيال يعني لما ابنك يكلمك في موضوع خد الموضوع بالبيئه والارض التي يقف عليها ابنك ابن ال 20 سنه انت عندك 50 سنه 60 سنه وابنك عنده 20 بيكلمك في موضوع انت للاسف تنظر الى الموضوع بعين او 60 سنه والولد بيتكلم بلغه ابن ال 20 في حميه في لا ازاي ارفع قضيه على ولاد عمنا نعض الارض تقول لي يا ابني الصعيد ده انا كبير العيله وعيب ان احنا نرفع يا بابا المهم لازم ايه تبدي له من التفاهم حتى تصل الى امر تصل ذهنك انها اوامر ونواهي وأنت يا بني إن جادلت أباك أو ناقشته يجب أن لا تضع في ذهنك ذهنك أنه أنه محمود صاحبك لا أو أنه محروس زميلك لا إنه والدك والأب والأم لهما مكانة عند النقاش اخفض صوتك حاجة اسمها ولد يعلي صوته على أبوك حتى ولو كان الحق معك حتى ولو كان أبوك سكير خمر أكثر من كده؟ حتى ولو كان أبوك مشركا لأن الله قال وصاحبهما في الدنيا معروفة لا بد أن تعامله بالمعروف خلي بالك من النقاط وأنت أيها الأب الكريم ارخي يعني ايه برضه كما يخفض الابن جناحه لابيه وامه يرخي الاب حنانه على ابنه يعني يظلله حنانه كلمه عطف كثير من الابناء يشكون من غلظه وجفاف عواطف الاباء نحوهم صحيح الله يعين الاباء العمل والغلاء والشغل ومتاعب الحياه لكن هذا لا يغنيك ان تقول كلمه كلمه حنونه لابنك ولابنتك اقعد جنبهم كده ادخل جنبهم وهو بيذاكر الولد بتعمل ايه يا ابني عامل ايه اخبارك ايه زي بعض يا ابني اصبر علينا لغايه ما ان شاء الله ربنا يباركها وهنعمل قرشين ونخطب لك ونجيب يعني انت ايه يشعر ان ابوه جنبه حاسس بمشكلته مش كل ما تشوفه والنبي ما انت فالح يبقى تعالى قابلني يبقى مش عارف يبقى تعالى جوه قبري يقول مش عارف ايه ده كده انت بتيأسه وهو يا ولد اصلا مشحون من اخوانه بره وشايف البلاوي فانت كن معوان معه خليه صديق لك اقعد جنبه اما تدري ما حدث لابي عبد الله ابي كلاب ايام غزو- آه، حرب القادسيه الله يرضى عليه ابو عبد الله ابن كلاب جاء وكان رجلا قد عبر المئة من عمره عند المية خفيف جاي واحد صاحبه اهلا ابا عبد الله قام عمر له سيدنا عمر عنده في الوقت ده كم وخمسين سنة وده الراجل عنده 100 سنة والعربي يجيد احترام كبير السن والمسلم اكثر احتراما لكبير السن قام عمر فاخذ بيد ابي عبد الله واجلسه بجواره مرحبا مرحبا يا عماه ماذا جاء بك؟ ايه اللي جاء بك؟ قال يا امير المؤمنين اوحشني كلاب كلاب ابنه شريك في المعركه في الجيش مع سعد بن ابي وقاص والراجل كبر في السن وشعر انه قرب يموت وخايف ان ابنه يتاخر فنفسه يشوف ابنه قال ماذا تريد من كلاب يا ابا كلاب عايز ايه منه قال يا امير المؤمنين لا اريد من الدنيا شيئا الا ان اشم كلابا شمه واضمه ضمه بس اشم نفسه واحضنه ذرفت عينا عمر بالدموع وكان سيدنا عمر على على على قوته دي عند مواقف معينه كالطفل هكذا المؤمن رقيق القلب رساله عاجله مع محمد بن ابي مسلمه يعني يعني بتاع كبير يهوران بتاع سيدنا عمر لاوام على المدائن يلا على ارض ايه في القادسيه اوام يا محمد جواب لسعد بن ابي وقاص بامر القائد العام ها ولا الامير المؤمنين ان ينزل الكلاب الى المدينه فورا فورا عد يا ابا كلاب الى بيتك ارجع البيت وربنا ييسر الامر فين على حدود العراق لما يجي كلاب اسبوع 10 ايام اكثر اقل جاء كلاب شوف الطاعه بقى اول ما وصل المدينه ذهب الى امير المؤمنين لان ده له الطاعه الامير له الطاعه نعم يا امير المؤمنين قال ماذا تصنع مع ابيك؟ تعمل ايه مع ابوك؟ ايه اللي كان اصل سيدنا عمر عايز يعرف ايه اللي كان الاب يحب يبقى قوي كده؟ لازم الابن ده طاعه ولو ولد متعب لك يلا بقى الله يسهل له يعني اللي مش قادر يدعي عليه يا عيني الله يسهل له بقى ده يعني وكانها وكانه دعاء عليه لكن الثاني عشان- عايز سيدنا عمر يطلب الثاني قال يا امير المؤمنين انظر الى ابلي فانظر الى اعظم ناقه لدي اكبر ناقه عندي فاريحها يريحها الاول واغسل برعها بالماء البارد ثم احلب فاذهب الى ابي فاسقيه ثم ادخل الى زوجتي وابنائي فاسقيه طيب طب اعمل الحكايه دي راح جابوا ناقه وجابوا لهم وحلب بايده وقال له طيب دلوقتي ابوك لما يدخل عليك انت ما تعملش صوت لا تص لا تحدث صوتا وعمل سيدنا عمر اختبار للرجل كبير السن أبا كلاب قال له نعم يا أمير المؤمنين قال له خذ فاشرب وضع الرجل الكوب على فمه فأجهش بالبكاء قال له ما لك يا أبا كلاب قال والله يا أمير المؤمنين لولا أن تقول أني قد خرجت إني لأشم رائحة يد كلاب في الإناء شامم ريحه سوء الاذن بس انا خايف تقول الراجل ده بيخرف وكبر في السن وبقى اني لاجد ريح كلاب يد كلاب في الاناء قال هاك ابنك ابا ابا كلاب ام الولد قبل رجل ابيه والتزمه فبكى الحاضرون وبكى عمر فلم يسكت حتى اذن بلال لصلاه العصر. ايوه سيدنا عمر مش قادر يمسك نفسه من الموقف الدرامي او العاطفي اللي بين الابن البار والاب الرحيم. اظن القصص دي لاولادنا مهمه مهمه يا اولادنا لان دي بتجي لنا مشاكل كثيره بتزعلنا بتزعلنا يقول لك الواد اللي بيصلي عندك في الشارع بيشوح لي لا غلطان البنت اللي بتصلي عندك في الجامع بتزعق امها ما يعجبناش لاننا نريد ان تكون هذه الدروس يعني كانها صفحات انتم ابناؤنا في المسجد عباره عن صفحات لهذه الدروس في البيوت وفي المجتمعات عشان الناس تقول اهو فعلا المسجد يعمل خير خلينا حد يقول علينا كلام سيء اما ان صنعتم خيرا ولم يذكركم احد فاعلموا ان الله عز وجل هو الذي يذكر فهو الشكور سبحانه وتعالى الذي جعل الصحابة يصبرون في هذه المواقف الشديدة جمعنا لحضراتكم تقريبا عشرة أسباب تجعل المؤمن يصبر أو تجعل الناس من أهل الصبر أنا هقول لحضراتكم تقريبا شويه منهم يعني زور 10 قوي عشان ندخل في غزوه حنين لكن اصل يهمني في الغزوات من سرد القصه ان انا أنا لو اخذت من دروس الغزوات الشجاعه والتاريخ الناصع للاسلام والصبر يبقى انا بقى اخذت من الغزوات خيرا كثيرا لان يعني الغزوه مش قصه لا دي قصه بس ايه ناخدها عشان نتابع الحكايه لكن لابد ان للقصه اعتبار وفائدة وثمرة فتوحيد الله لا إله إلا الله أهل العلم جمعوا أسباب الصبر ليه الناس تصبر ليه أصحاب الصبر يصبروا هل يا ترى الصابرون عددهم كبير يوم القيامة أم قليل قليل لأن الصبر مرتبط بالإيه بالشكر ولسه بنقرا سبق ايه وقليل من عبادي الايه؟ الشكور فكأن ايضا وقليل من عبادي الصبور لأن الصابر الذي يدعي الصبر ويحكو ليس بصابر يعني انت لما تقول انا صابر وكل ما تقعد ساعتها تشتكي يبقى لا تحسب يوم القيامة في زمرة الصابرين اللهم احفظنا في زمرة الصابرين يا رب شو يا سيدي؟ قال أهل العلم حمل الله عز وجل حمل الله عز وجل هؤلاء الصابرين وقدرهم على حمل الاقدار مشاهدتهم لكثير من الانوار يعني نتطلع على المختار الابتلاء قدر صح ولا مش صح؟ قدر قدر إصابة ولد متعب دار متعب مصيبة ماليش فيها حل أزمة طريقتك في الشغل بدون مقدمات ولا في نفسك بتشار إليك بإصبع الاتهام وأنت ما ما عملتش الكلام ده سبحان الله جت منين دي؟ هذا ابتلاء لأن الابتلاء لا يأتي بمقدمات مش ابتلاء يخبط عليك ويقول لك خلي بالك أنا بعد سنة هاجي إيه؟ هاجي أزورك لا الابتلاء يأتي فجأة ولذلك كان الحديث اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف بك يعني القضاء مثلا يعني مكتوب عليك أن يقع عليك حجر وأنت ماشي في السكة جنب حيطة وأنت قاعد راضي بتدعي ربنا إيه اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف بك رحت سبحان الله وأنت رايح واحد يوقفك في السكه يسلم عليك السلام عليكم على ازيك عامل ايه كويس طب الحمد لله بقينا مع السلامه مع السلامه دي اخرتك ثانيتين هو انت ماشي الحجر راح واقع خلي بالك راح جاي على حبل التاكسي بتاعك او على حبل العربيه او على معذره على مقدمه الحذاء او على ايدك يا دوب عورت صباعك بعد ما كانت هتنزل على ام راسك نزلت ايه على فرق من اطرافك فهذا هو ها هذا هو الوصف بالخلاص بلاش واحد يحب ابنه قوي قوي او بنته جدا ما حدوش من الدنيا الا هي جت البنت سخنت 40 درجه مش قادره تنزل وبعدين اطباء احتاروا يعمل ايه؟ هو مؤمن وبعدين يدعي ربنا اذا لما تصبر العبد يحدث ايه؟ هل وضع الله يده على قلبه فسكت فكانت المصيبة بردا وسلاما على قلبه. روح ايه؟ هادي وده سلام، واحنا لنا في نفسنا حاجة. هو انا يعني انا عملت اللي عليا، هي عيت، ها؟ مرضت، وانا جبت لها اطباء وصرفت الفلوس اللي عندي، وسبحان الله ربنا بقى يعني ايه؟ هو اللي يتصرف بقى، نحن عبيده والع... والمالك يتصرف فيما يملك، يا رب انا لله وانا اليه راجعون، خلاص. المسألة كده يعني ال- ح- يعني جعلهم يحملون الأقدار على ربهم وعلى قلوبهم لمشاهدتهم الأنوار ازاي يعني؟ قصصنا لحضراتكم عن الصحابية اللي بتقطع اللحم فالسكين راحت قطع اصبعها فتبسمت الخدامة بتاعتها بتقول لها يا سيدتي تبتسمين والدم ينزف من يدك قالت لما تلمحت حلاوة الصبر وثمرته نسيت مرارة الألم. هي بصت على إيه؟ على إن لو صبرت دلوقتي هتاخد كتير بكرة. فشافت الثمرة قدامنا تصبر ولا ما تصبرش؟ بلاش دي خلي ولد عندك ايه عنده سنة وبدأ يا دوب ها تاتا تاتا يمشي. الولد بيحب لعبة معينة ما بيقدرش يمشي لسه بيقوم خطوه وراح واقع يقوم خطوه وراح واقع تروح تعمل انت ازاي؟ ها امشي هنا تروح انت وراك خطوه طب امشي كمان يمشي وراك خطوه ثانيه امشي ثلاث اربع متر الواحد الواد ينسى نفسه لانه شغل نفسه بايه؟ بما يحب فما بالك بأهل الصف هم الذين رأوا الثمرة وحلاوة العافية عند الله وثمرة الصابرين عند الله فنسوا الألم الذي هم فيه. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يعني انا بفضل زي الاطفال اللي ايه ممكن نقعد ايه ن- ن- ن- نلعبهم كده بال واخد بالك انت ادي سبب اعانهم الله عز وجل على حمل الاقدار مشاهدتهم ها لجزء من الانوار امال لو شافوا الانوار كلها ها امال لو شافوا الانوار طب مين فينا لا يحب ان يرى رسول الله ده احنا الواحد فينا اللي بيشوفه في الرؤيا مره ها وانت بتشوف في الرؤيا ايه على قدر ايمانك قال له لا ده انا شفت عند راجل عادي قلت له لا وشه منور كده قال له لا شفته زي ما بتوصفوا لنا في الشيخ بالظبط ها وهكذا درجات فما بالك بقى لما تيجي عند حوض الكوثر وجاي تشرب لا لا لا لا لا لا لا يا عبد الله تعبت في الدنيا كثيرا وانا شفيعك وحبيبك محمد انا سوف ابتليك بنفسي يديك كوز ميه بقى مش كوز زي الكوز بتاع كلها لا تخيل انت بقى ما قعدت ابو رب البصر مين فينا يكره الموقف ده؟ مين فينا ما يحبش الموقف ده؟ يبقى نصبر ولا ما نصبرش؟ ها؟ نصبر نصبر ها؟ سبحان الله بلاش دي تعالى نحس الصبر كمان ها؟ واحد ربنا انعم عليه اللهم انعم علينا برحمتك يا رب جميعا وبالجنه بدون سابقه عذاب ربنا اكرمه ودخل الجنه في الدنيا كان عايش في أوضة ومفيش صالة وبعدين الأوضة اللي عايش فيها يعني بالليل تسبح ها؟ زي جحا لما سكن في بيت الراجل قال له يا أخي البيت بتاعك ده قديم ولا قال له مين قال؟ مش قديم قال له يا أخي بشوف يعني السقف بيعمل صوت بالليل كده قال لا ده بيت ده بيت صالح ده بيسبح قال له ما انا خايف الخشيه تاخده فيسجد يفضل يسبح لغايه ما هو هيسجد انا اتخرج فتلاقي الغلبان اللي عايش في اوضه وصاله ده قال يدخل يخلوه جنه قال ايه؟ قال يدخل قال يمشي في ملكه ألفي سنة يا سلام 2000 سنه انتوا فوقكم الو وبعدين القصور اللي قاعد فيها لها ابواب اربعه يعني هو باب شقتكم بابتكم يا دوب تدخل فيه بالجنب كده عشان حاطط وراها الدولاب يعني اللي حاطط فيه حاجه العيال يعني شوف يا حاج ما تدخلش في باب وشك بجنبك بجنب كده سبحان الله ضاقت عليهم الارض بما رحمت لا اله الا الله هناك بقى اربع ابواب الابواب الاربعه ها دي لدخول الملائكة عامة والملائكة يدخلون عليهم من ايه؟ من كل باب يدخلوا ايه؟ محضر جايب له آه، ولا جايب له حد اداري بتاع ضرائب جايب له خراب البيت لا سلام عليكم بما صبرتم يبقى هنا حطوهم ليه؟ الصبر بما صبرتم فنعم عقب الدار وباب تدخل عليك منه الحور العين زوجاتك بس ايه زي ما شرحنا الوصية اللي يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا لا في تقصير ولا مجال الغراب لأمك ولا ما مش عارف ايه الرجالة ولا أبدا مفيش الكلام ده خلاص ولا وشها 111 في حواليتها في الرايحة والجاية أبدا ولا مشغلها 13 عضلة أبدا مفيش الكلام ده ثلاثينة محيا وهي ست نفسها في الجنة برضه نسائنا اللهم ادخلهن وإيانا الجنة يا رب نفس القضية برضه هم ما شاء الله عليهم لا بتغيير عشان يكون حلم حلم ها ولا بتغير من مش عارف من امه ولا بتغير من اخته لا الكلام ده مفيش ربنا بينزع منهم الايه؟ الحته السوداء بتاع الغيره دي مفيش هناك غيره لان الغيره دي الم وفي الم في الجنه؟ لا الالم في الدنيا بس يدخل عليها حور قال ايه؟ قال لو بصقت في البحر الملح الأجاج لحولته عظما فراجا. أصدقائي احنا فتحنا الموضوع أنا عايز الحلقة دي همزة وقت ما بين الغزوات لأن ما كانش الصبر ما أنا مش شايف حد من الصابرين. ما أنا كل اللي بيقول بيشتكوا واللي برفع سماعة البدفع شكوى وجوابات الدين شكوى. لا احنا مش عايزين دي. احنا عايزين نشكو إلى الله. إذا كان في سؤال عن الحلال والحرام ماشي لان كل شكوى مش عايزين دي انت احتاج الشكوى من امثلتنا شويه عشان ربنا يكرمنا بالصبر ويجعلنا من الصابرين وبعدين الباب الثالث يدخل عليك منه اخوانك اخوانك تجتمع بيهم في الاخره زي ما كنت بتجتمع في الدنيا في الخير والباب الرابع تدخل انت منه على رب العباد سبحانه يوم بقى زي يوم الجمعه كده دي لك بطاقه الدعوه اياها بقى ها عبدي اشتقت اليك فزرني تحط الخطى نحو ربك ها حاجه عظمه لدرجه ان الشجر بتاع الجنه يوسع لك وانت في الطريق ويسلم عليك السلام عليك يا ولي الرحمن السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا من اهل الله يا سلام انا غدا من اهل الله اه والله سبحان الله إذا- اذا ربنا اكرم واحد بعسر اللهم احسن خاتمتنا يا رب ها طب الشجر ده جاي منين؟ إيه؟ في الملك بتاع العبد قال من كثرة التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير تسبح تهلل تكبر يغرب فيك شجرة في الجنة اوعى تقلل الشجر ازرع خلي لسانك لهاج بالتسبيح والتحميد كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده تبتلاء اصبر اصبر يمكن ربنا يكرمني وهكذا لان العبد اذا فهم خلاص ولذلك اضرب لك مثال المثال اللي احنا كلنا فاهمينه انت تاتي لابنك بالطبيب لمحبه ام لكراهيه؟ محبه الواد بيحب الطبيب ولا بيكرهه؟ ما يحبوش ده بيديله يقدر ويطوع انه بيعمل له عمليه لكن مصلحه الولد ان الطبيب يشوفه ويألمه بالابره ولا ما يشوفوش هكذا لو الولد كبر وبقى مخه زي مخك وفهم كان يتبسط من الطبيب ولا ما يتبسطش؟ ولله المثل الاعلى ربنا بيبتلينا لحبه لنا لا لكراهيه منه لنا يبقى فهم اللي يفهم يصبر على البلايا بتاع الصبر دول رؤيتهم لواردات العطايا العطاء ما يجيش الا بعد البلاء مفيش عطاء يجي لك الا بعد ربنا ما يبتليك لازم يحصل لك هزيمه وبعدين يجي النصر يحصل لك مرض وبعدين يجي الشفاء يحصل لك فقر وبعدين تيجي السعه يحصل لك الاكتئاب وبعدين يجي الانشراح فانت لما تشوف بقى العطايا من الله عز وجل خلاص امال الصحابه صبروا ليه؟ إيه اللي يخلي الصحابي انس بن نضر يقول اني لاشم ريح الجنه خلف احد ليه؟ ايه اللي شممه ريحه الجنه؟ صبرا على الصبر ده الرسول جاي من مكه للمدينه من المدينه لمكه صلى الله عليه وسلم في فتح في فتح مكه 480 كيلو وبعدين قعد في مكه كام يوم؟ سبع ايام بعد سبع ايام طلع الى حنين مشي كام يوم؟ يوم بليله يعني تقدر تقول مثلا ايه 30 40 كيلو كمان او 50 60 كيلو وبعدين وبعدين راح الطائف وبعدين حاصر ثقيف قعد سبع ايام وبعدين بعد ده كله عدى على الكلام ده من 20 رمضان فتح مكه لغايه نصف منتصف ذي القعده كان راجع على المدينه في تسعه ايام يبقى اديله شهرين تقريبا خارج من المدينه الى مكه لفتح مكه الى حنين الى غطفان الى هوازن الى ثقيف الطائف الى جيوش معينه وخمس سرايا وخمس غزوات ما بين هذا وذاك ثم عاد الى المدينه في خلال شهرين كم استراح فيها رسول الله؟ يعني الصحابي ممكن ينام يستريح لكن القائد العام ينام ازاي؟ وهو مسؤول عن جيش ومسؤول عن تأمينه ومسؤول عن غذائه وكسائه وأكله وشربه وتأمين الحلق وتنظيم الجيش وخايف عليه أحسن يطلع عليه عدو المسألة قيادة قيادة وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام إلا ساعتين من اليوم ده ده ده, ده من ساعة ما بعث ربنا لأن الله يعلم أنه كان يقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه لما تحسبهم كده وتحسب ليل المدينه وليل مكه تلاقي ان الحبيب المصطفى ما كانش بينام الا ساعتين حتى الساعتين اللي بينام فيهم الملائكه ينزلون ويقولون ان محمدا نائم الملائكه تقول لا ان محمدا لا ينام ازاي فينزل جبريل يقول ان العينين نائمتان ولكن قلب محمد يقظان مع ربه اني لست كهيئتكم اني ابيت عند ربي فيطعمني ويسقيني مين فيكم يقدر او فينا يقدر يقعد ثلاث ايام يعني 72 ساعه متواصله لا يدخل جوف احدنا طعام ها مين فينا يقدر ها مش ابو هريره انا اروح كده اشوف خبط على ابو بكر ما لقيهوش على عمر ما لقيش على رجل الحبيب المصطفى ابو هريره من امبارح الظهر لغايه عصر اليوم الثاني ما دخلش بطه حاجه عندي ادي اكثر من 24 ساعه اول ما دخل على الحبيب المصطفى قال له يا ابا هريره وكان يحب يدلعه يقول له ابا هرم نعم يا رسول الله يقول له اتدري منذ كم يوم لم يدخل جوف نبيك طعاما منذ ثلاثه ايام ابا هرم طب هو جاي عشان ايه؟ فالرسول حنين علينا اجلس اباهم عسى ان يرزقنا رب العباد خطب الله قال ما هذا؟ طلع يقول جيراننا اعطونا منيحة يا رب منيحة يعني هدية او هبة كده ايه؟ كوز لبن اغفر لنا ابو هريرة قال الحمد لله قال له ابا هرم قال له خذه نعم يا رسول الله قال له اذهب الى المسجد واحضر اخوانك من اهل الصفه قال بعدين ازاي؟ اهل الصفه دول كم واحد؟ 70 او حاط حاط اه تعالوا الله اعلم هل تعالوا ازاي؟ تعالوا اكيد انا في الصحابه بس احنا الصحابه يا سيدي امال ايه؟ امال صبرهم كان ازاي؟ ايمانهم كان ازاي في الصبح؟ قال له قمت دخل على الحبيب رحب بيه قال له هذا هر قال نعم قال له اسقي اخاك نمره واحد قال فكان الواحد يضع شفتيه على الاناء وانا انظر خفه ابص شوف هي- احسن يفوت في ال- ده هو كله كوسه بشريه برضه عشان يثبت لك ان هم بشر عاديين مش يعني مش صناعه خاصه هو بشر بس ايه صنعه الله على عينه أبا هريرة ناوي الأقاص نمرة اثنين أه، نمرة ثلاثة أبو هريرة يئس أنه يكون له نصيب حتى شرب الجميع فارتووا قال له اشرب أبا هريرة خاف قال لا لا أتقدم عليك يا رسول الله فشرب الرسول صلى الله عليه وسلم راح الرسول سيدنا الحبيب يديله شرب قال له اشرب يا ابا هريره قال له سمعت يا رسول قال له اشرب شرب تاني قال له اشرب يا ابا هريره استويت يا رسول الله ها قال له اشرب يا ابا هريره فشرب تاني خلاص قال له اشرب يا ابا مره اشرب يا أبا هريرة. قال له والله لا اجد له مسلكا يا رسول الله مش فتح مش مجال اتملت قال فربت النبي على كتفي وقال يا ابا هريره اشهد اني رسول الله. فبرضه هم يعني صعب وكان جنبهم الحبيب برضه يعني يا سلام تخيل انت كده سيدنا الحبيب كده صلى الله عليه وسلم موجود حوالينا معانا في الازمات اللي احنا فيها دي هنعمل ايه؟ ها؟ يا سلام كنا نلاقي قدوه نكتشف حوالينا احنا بنصدق تلاقي واحد كده يقول كلمتين اه يا الله ها الله اعلم كده خيره شكله ايه؟ واحد زي حالاتي كده الله اعلم بقى يحصل في زمرة منافقين في زمرة ايه اللهم نجينا واياكم من النفاق يا رب واجعل باطننا كظاهرنا يا رب العالمين ها برنارد شو يقول الساخر الايرلندي الكاتب المعروف الانجليزي لو كان محمد بن عبد الله حيا بين ظهرانينا لحل لنا مشاكل الساعة كلها ريثما عملنا له فنجانا من القهوة الراجل الانجليزي الكافر لو كان محمد بن عبد الله عايش عقبال ما نعمل له فنجان قهوه ده ياخد وقت قد ايه؟ عمل ها؟ خمس دقايق كان يحل كل ميزان المدفوعات والعنصريه والبلاء والزرع والسوق الشرقه والقطيه والضحك على الدهون كل ده كانوا خلصوا كله كانوا خلص صلى الله عليه وسلم بما علمه ربه نكمل الصبر ولا تحب نروح على غزوه حنين؟ ماشي ما ما شوف انت ما تعرفش موضوع عن المسلمين اللي هيختلفوا فخليه ايه؟ خلي المركب لها ريس بلاش ريس يخلي المركب لها مر- مراكبي ها؟ يقول اهل العلم عن مسألة الصبر أن الله يثبت العبد على الصبر ويصبره على ما جرى لعلمه بما يرى يعني ربنا كانه بيكتب الحجب للصابر يقول له انت كده كده يعني مش المصيبه نزلت ها سيدنا علي قال ايه؟ قال من اصيب بمصيبه فصبر كان له الاجر وقد نفذ امر الله ومن اصيب بمصيبه فلم يصبر كان عليه الوزر وقد نفذ امر الله يبقى الامرين حصل فيهم ايه؟ نفاذ امر حصل في الامرين نفاذ يبقى أنت انا خدت في الاولانيه ايه؟ ثواب الصبر وخدت في الثانيه ايه؟ الوزن وزن الجزع اصبري الست معاك عند القبر اصبري هتقول اسكت لو اصبت بمصيبتي لصنعت اكثر مني راح مشي الصحابه قالوا لا. اتعلمين من هذا؟ حسن مين؟ يقول لا هذا رسول الله جريت وراء اصبر يا رسول الله قال كلا الصبر عند الصدمة الأولى عايز تصبر من الأول مش تستنى ما حد يقول كلمتين تصحبون لا إله إلا الله استولى المسلمون أو فتح المسلمون مكة تحت قيادة حبيب الله صلى الله عليه وسلم وإذا بغطفان ترفض هذا النصر للمسلمين قبيلة غطفان قبل أن ندخل في حنين كان سيدنا الحبيب بعت خمس سرايا سريتين منها لهدم العزة والعزة ده كان أكبر صنم يعبده أهل الجزيرة وبعث سرية تحت قيادة خالد بن الوليد لهدم مناف ومناف كانت لها احترام خاص عند العرب وبالذات عند الأوس والخزرج وكان بتوع قريش في الحج قبل الإسلام يجوا عند عرفات الناس تفيض إلى المزدلفة حيث المشعر الحرام ثم إلى منى هم كانوا يروحوا يجيبوا الحديد يروحوا في الحتة دي ويطلعوا هم على مناف على صنم ايه؟ مناف يتحللوا عندها من الإحرام وما يفرجوش من المزدلفة وإنما كانوا يفرجوا من عند مناف ثم دي مقامها قد إيه؟ كان لدرجة أنها تصل في تقديسهم كالحجر الأسود فلما جه القرآن اللي كان جاء الإسلام ونزل القرآن قال ثم أفيضوا من إيه؟ من حيث أفاض الناس ما تعملوش إن أنتوا صناعة خاصة زي ما الناس بتفيض من المزدلفة إلى منى أنتوا برضه تفيضوا من عرفات إلى المزدلفة إلى منى ما تكونش وضع خاص بيكم فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد آه، آه، آه، حطم الصنم بتاع مناه حطم العزة أرسل سرية أخرى من 300 واحد تحت قيادة أبي عبيدة أيضا آه، لإخماد آه، أو لتخويف بعض القبائل التي كانت تريد أن تتحرك بالمسلمين إلى أن بلغه أن قبيلة غطفان وهوازن وثقيف اجتمعت وتريد أن تهجم على المسلمين في مكة رغم عداء غطفان وثقيف وهوازن لقريش لكن الكفر مله واحده غضب الغطفانيون واهل ثقيف وقبيله هوازن ان الشرك يذل في راس الشرك في مكه فالشرك مله واحده يتناصروا مع بعض يعني ايام ما كان في ما يسمى بالاتحاد السوفيتي كان ده في الحاد خلي بالك انت مفيش ايه آه، دايما لا اله والحاد بس والراسماليه الغربيه عندهم اله بس اله في تصورهم هم رغم ان الايديولوجيه مختلفه ما بين الراسماليه والشيوعيه لكن اتحدت الراسماليه والشيوعيه على شيء واحد على اعداء من؟ ولغايه النهارده الفكر الامريكي غير الفكر الاوروبي غير الفكر ال- بتاع جنوب شرقية بتاع الصين ومش عارف فين لكن كل دول على عداء واحد يعني الهندي او الهندوسي الهندوسي اللي سبحان الله البقره لما تعدي وتيجي تنام في الاشاره الحركه تقف في نيودلهي تماما العاصمه ليه؟ لان الرب نام في السكه يا اخي وانت في دي. يعني شوف فكروا في مره وعملوا ايه؟ لكن سبحان الله لسه الفكر العقدي منحصر. لو الفكهاني الهندي دخلت عنده البقرة أكلت حتى كل اللي عنده يعتبر يوم كله بركة لأن الرب قد أكل ما عنده. فبس حلت البركة. وعندهم الأفكار بعدد رهيب إن حد يفتح الرب ما بيجيش. رغم هذا والراجل الامريكي والراجل الاوروبي كل ده عدالة شوف غطفات وهوازن ضد القرشيين وكان بينهم بعض الحروب في الجاهلية فاكرين انتوا حرب الفجار التي شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهو دون العشرين من عمره كان يقال عنده 13 سنة وهو عنده 13 سنة كان ينزل عن أعمامه بيناول الميدان لأعمامه 13 سنة كان يجيد فنون القتال صلى الله عليه وسلم وهو الذي قتل أبو البراء الذي كان يسمى بملاعب الأسنة ملاعب أبو البراء ملاعب الأسنة ده كان أعتى أو من أعتى ال- الفرسان على مستوى جزيرة العرب كان في كان اسم كده، عمرو بن وهب عنترة العبسي الزبير بن عوام علي بن أبي طالب خالد بن الوليد أبو البراء ابو بصير كل دول انا يعني كده عبد بن ابي وقاص كل دول فرسان مشهورين على مستوى جزيره العرب من قبل الاسلام وان كان سيدنا علي اشهرهم يعني لكن كلهم كانوا ايه؟ كانوا فرسان مغاوير كان اقواهم ابو البراء ملاعب الاسنه فروق النبي حوله نحوه نجلا وكان سيدنا الحبيب عنده 13 سنه فارداه قتيلا صلى الله عليه وسلم وهنا التزم الاعمام ابن اخيهم الشجاع فرحا ان عندهم 13 سنة وفارس من النهاردة 13 حضر حرب الفجار دي وسميت حرب الفجار لأنها كانت في الشهور الحرم كانت في الشهر الحرام وكان حصل قبلها خمسة حروب تسمى بحرب الفجار كل سنة يحجزوا بين المتحاربين ويجوا بعد كده ايه نتقابل في ذي القعدة للحرب لأن سوق عقاب كانت تعقد في ذي القعدة فكانوا يلتقوا في هذه السوق يبتدوا يتغاروا تبتدي ايه تبدأ المعركة سلب واحدة منهم شوف الغ- الغيرة العربية اللي هي معركة مع فين النهارده هذا اللي كانوا الكلام ده جماعة من قريش شباب لقي واحدة من غطفان معدية عكسوها عايز اطلع لايه؟ الى اين يا امرأة؟ ها هي كده اذا كنت معاكسة ولا لا؟ فبلغ زعيم غطفان هذا أن يتحرشون بامرأة من قبيلتنا فجرد جيشا قوامه سبعة آلاف فأحنا الغيرة العربية تلاقي السفير العربي المسلم واقف وجنبه مراته للأسف ما تفرقهاش عن مرات السفير الفرنسي فمرات السفير الفرنسي كثيرة مش ملتزمة ولا مرتبطة بأنها تتحجب أو ما تتحجبش هي حرة والكارثة أن المرأة لا ما تفرقهاش عن زوج الثاني هما الاثنين كانوا واحد بل على العكس ربما لو رشح أحدهم للسفارة لأن يكون سفيرا لابد وأن تكون زوجته غير محجبة وبعض من السفراء المسلمين للأسف يضعفون أمام هذا الإغراء عشان يبقى سفير لبلاده لازم يطلع يخلع مراته الحجاب نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من السلب بعد العطاء فحدث أن غطفان لم يرضها وثقيف وهوازن لم يرضها نصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على أهل الشرك في قريش. بيعملوا إيه؟ فأصروا على الزحف حول مكة لقتال المسلمين في البلد الحرام. هم متعودين على كده. لما أحس النبي بذلك صلى الله عليه وسلم حرك جيشه نحو غطفان كان القائد بتاع غطفان وهوازن شاب متهور ولكنه شجاع عليم بأسرار الحروب وبقيادتها يسمى مالك بن عوف وكان عنده 27 سنة فجمع تحت قيادته عشرين ألفا من صناديد العرب المقاتلين والمبارزين والفرسان وأخبرهم أو يعني اداهم أمر أن كل واحد يجيب معاه زوجته وأولاده والذهب والفضة اللي عنده. ليه؟ قال علشان ما يبقاش فيه أي وسيلة لأن يحدث أحدكم نفسه بالهرب. فبرضه ايه؟ شاب ناصح عارف ولا إيه؟ لان مش ممكن اذا انا القتال قوي واشتد عليا مش معقول اسيب مراتي وعيالي في ارض المعركه صح ولا لا؟ كان عندهم رجل مجرد اسمه الدريد بن الصمت كان رجلا قد عبر ال- الستين والمئة من عمره 160 سنة لكن انت عقله فيه 160 سنة قال بئس الرأي ما رأيت يا مالك قال له كيف؟ قال له كيف تأخذ معك نساءنا وأطفالنا؟ إن المهزوم لا يرده شيء أبدا. المغلوب مش يفكر ساعتها لما يلاقي الأ- الضرب لسعه جامد ها وايده اتقطعت رجله اتعوجت هيهرب. مش يفكر في مراته وعياله، الحمية مش قوي. فصمم مالك بن عوف على رأيه. وح- وكان خطيبا. في ناس برضه في الخطابة ممكن إيه؟ تؤثر. لا تأثير وكانت العرب خطباء كثيرون كان من على رأسهم الحجاج بن يوسف لما عين على والي على العراق عارف عمل ايه؟ راح طالع دخلوا ما يعرفوش بس عرفوا ان الحجاج جاي فرأوا رجلا ملثما صعد المنبر وجلس طلع المنبر راح قاعد يقول قاعد قاعد استنى يقف يتكلم فقال الاحنف بن قيس وكان حكيم العراق ورجلا تسمع الكلام تكلم لا ام لك مش كده فيقوم تكلموا انت مين كان مين فوقف وازاح اللسان عن وجهه وازاح العمامه عن راسه قال انا ابن جلا وطلاع الثنايا مدى أض... متى اضع العمامه تعرفوني يا اهل العراق يا اهل النفاق اولا كده إن الله ابتلاكم بي وابتلاني بكم. أولا إن أمير المؤمنين لما رآكم أهل كفر ونفاق وفسوق عجم عيدانه عودا عودا اختبر العيدان اللي عنده سمى الجهود بتاع أمير المؤمنين إيه؟ أعواد أو عيدان عجم عيدانه عودا عودا فرآني أطولها وأقواها فرماني بكم انا جاي مرمي عليكم من ثقلت عليه رأسه فانا احملها عنه اللي رأسه ثقلت عليه وشايف شايف انه مش قادر يشيلها انا اشيلها له يعني ما فيش مشكلة من اعياه داؤه فعندي دواؤه خبر ابيض ده جاي يعني قال فما قام احد من الجالسين هم فين يا عم هم فين يا ابو سبحان الله فاحيانا الخطه بيسموها في علم الدعوه او علم الفن آه، مش فن آه، بيسموها فن مخاطبه الجماهير تعريف الخطبه فن مخاطبه الجماهير ومراعاة مقتضى الحال تكلم كل أناس بما يناسبهم. يعني الكلام اللي بنقوله في أسد بن ما ينفعش نقوله في إيه؟ في باريس ونقول غريب ما ينفعش تسال في امريكا لا في امريكا ما ينفعش تسال في اسيوط مش معنى كده ان الدين بكذا راي لا يعني مراعاه مشاكل طبيعه من يسمع طبيعه من يسمع مش الوعظ اللي واخدون واخدين السجن سيدنا الشيخ المساجين دول كلمتين بس حلوين كده يصبروهم الحاظ لو بكلمكم عن ضروره العدل بين الزوجات زوجات ايه؟ مساجين وقاعدين في الزنازين ايه اللي دخل الزوجات العدل بين الزوجات إيه؟ في كلام ما يتقال المهم مالك بن عمرو زحف بجيشه عشرين ألف والرسول تحت قيادته اثنا عشر ألفا عشرة آلاف صحابي جايين معاه من المدينة وألفين من الطلقاء الذين آمنوا وأسلموا يوم الفتح أعد الرسول صلى الله عليه وسلم للجيش إعدادا جديدا وعرف الناس على قبائلها زي ما كان طالع من المدينه الاول ثم كان هو في المقدمه المره دي بقى ايه؟ كان في المقدمه خلف خالد بن الوليد يعني خالد بن زرع الفروسي بن فرسان في المقدمه خلفه المهاجرون والانصار حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قبائل العرب كل تحت قياده رئيس وزعيم القبيله. الدليل بن الصمع الراجل ابو 160 سنه لما وجد ان ملك بن عوف مش راضي ابدا يستحت عن رايه فخرج معهم خرج معهم ازاي فكانوا بيشيلوه في هودج كانوا يتحركوا يحطوه على جمل عشان ايه ينتفعوا بنصيحته ودي مهمه مش الراجل يوصل 60 سنه يروح راكنينه في البيت خلاص فقط التكييف فيه خبره خبره تلاقي الملاحظ ولا العامل يفضل 30 سنه عنه يوصل لكبير الملاحظين على كبير الملاحظين ده ايه؟ يقعد في الشمس طب ليه؟ ده هو ده النص ساعه منه بتساوي 30 40 واحد آه، بيتدرب لسه صح ولا لا؟ عنده خبره عنده خبره ما نقتلش الخبرات ما نقتلش الخبرات يبقى يبقى كده اذا كنا نريد التقدم يعني اللي عندك ذو خبره تجيبه القيس الغوثي الى سنه 85 كان فيه آه رجل عبر ال 98 من عمره ها كان اشترك في الحرب الفلسفيه سنه 17 بسلاح الفرسان يعني سلاح الفرسان انتهى فكانوا بيضموه كاحد اركان حرب الجيش السوفيتي للاستفاده من خبرته رغم ان الراجل لا شاف لا قنبله ولا شاف آه، آه، قنبله ذريه ولا مدفع متطور ولا مش عارف إيه ابدا وانما الخبره عنده خبره في الكر والفر والمناوره و- وت- وتفصيل الجيوش والقياده فليستفيدوا منه فاحنا لابد من الاستفاده من الخبرات راجل مدرس تقريبا 40 سنه او يوصل 60 سنه بس واحد يهديك ما دام عنده صحه تحب تشتغل اه طب خلاص وماشي خليك نستفيد بخبرتك بدل ما تدي خمس حصص كفايه حصه واحده عارف ايه؟ تيجي تدرس حصه للمدرسين
لا ده الطبيب ده كده 40 سنه جراح 60 سنه اركنوه اركنوه ليه؟ يجي اطباء الامتياز ولسه الاطباء الشباب والطبيبات الشابات تعالى يعلمهم من خبرته يقول ده انا مرت عليا تجارب وعملت عمليات وكان في ازمات وكده ياخدوا من خبرته وهكذا في كل ده اذا كنا نريد ان ننهض ببلدنا اللهم اجعلها ناهضه وبلاد المسلمين يا رب العالمين. زحف مالك بن عوف وتحت قيادته او تحت آه، قيادته عشرين الف مقاتل من صناديد وشباب غطفان وثقيف وهواجر وهناك في وادي حنين عسكر الجيش الغطفان عسكر وبعدين بدأ النبي صلى الله عليه وسلم التحرك من مكة وادي حنين وادي بين جبلين وعبارة عن وادي منحدر اللي عاش في مكة مدة ويعني كان يحب الجغرافيا والتاريخ يعني راح في الم- الأناض دي بالظبط هو جبلين عاليين جدا وبعدين وانت ال ال ال الوادي ال- الممر هابط لتحت ومهبطه طويل تقريبا 4 كيلو او 3 كيلو تقريبا يعني مهبط طويل جدا يعني ده بيفضل ماشي زي ما هنا و- وميدان التحرير مثلا في مهبط الجيش الغطفاني عسكر على يمين الجبل من ناحيته وعلى يسار الجبل من ناحيته وبدا الجيش المسلم او الجيش الاسلامي تحت قياده الحديث يدخل في ال- صلى الله عليه وسلم في هذا الممر الى ان وصل الجيش كله داخل الممر وفوجئوا في غطشه الفجر لسه الفجر لم يؤذن بعد بالاف النبال والحراب تنهال على مقدمه الجيش كان للاسف تحت قياده خالد من ضمن الألف فارس كان أغلبهم من المؤلفة قلوبهم اللي لسه أسلموا الأسبوع اللي فات. فأول ما استحر فيهم النبال والعراق كانوا أول اللي بيجروا فعمل ربكة أن أول الصف بيتقهقر وبيعمل الخلف ضره وبيجري فللأسف دخلت الإبل وركبت بعضها على بعض وبدأ الجيش الم- الإسلامي من هول الصدمة ينسحب على غير هدى وبغير ترتيب من أرض المعركة لم يثبت في وادي حنين انكشفت القضية في الأصل خالص عن وادي حنين لم يكن فيه من 12 ألف إلا الحبيب صلى الله عليه وسلم ومية من كبار المهاجرين والأنصار سبعة من آل بيته وأبو بكر وعمر وكبار الصحابة من آه، كسعد بن عبادة وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح يعني كبار الصحابة رضي الله عنهم دول اللي ثبتوا حوالين سيدنا الر- الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك الرسول لما وجد هذا هبط من فوق ناقته راح نازل من فوق الناقه ورمى الدرقه اللي كان شايلها وكسر جفنة سيفه ودخل في القتال لان بعد ما لقيوا ان الرسول حوالين 100 بس هجم الجيش كله داخل وادي حنين. نزل 20000 بالوادي يريدون الانتهاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم حوالين 100 فقط. ثبت النبي ثبوتا اذهل الاعداء وكان رابط الجيش صلى الله عليه وسلم وكان يعطي الهدوء لمن حوله قاتلوهم يعذبكم يعذبهم الله وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين فاذا به على يمينه رجل فمن شدة ال- ال- القتال والرسول بي- يقاتل مش عارف مين اللي على يمينه قال من؟ قال أسيد بن حضير يا رسول الله قال ناولني بضع حصيات اديني ثلاث حصى من الأرض فناوله فرماها على الجيش وقال شاهد الوجوه سننتصر إن شاء الله بس يعني للفرق للبين اللي حواليه وينادي العباس بن عبد المطلب بعد أن أمره النبي بالنداء نادي على المسلمين يا اصحاب سوره البقره يا اصحاب صلح الحديبيه يا من بايعتم تحت الشجره يا معشر الانصار يا معشر المهاجرين يا من اويتم يا من نصرتم وكان صوت العباس جمهوريا كان ال- رواد السيره يقولون كان صوته يصل الى اميال صوته كده يصل الى لان هو اللي كان بيبلغ في خطبه حجه الوداع يا رسول الله ليه؟ ان اموالكم ودماءكم عليكم حرام. يروح سيدنا العباس يقول ان اموالكم ودماءكم عليكم حرام بل 113 يسمعوا الكلام بتاع العباس. قدرات بقى ربنا يعطيها من يشاء. يعني فانت تقول ازاي خطبه الوداع 113 ألف يسمعوا واحد بيتكلم من غير ميكروفون ها؟ بالاسباب البشريه لا فكان سيدنا الحبيب يقول والعباس يبلغ والكل يسمع الا هل بلغت؟ يقولون نعم قل اللهم فاشهد فبدا المسلمون في ان يؤوب اليه من الايمان مره اخرى وبداوا بعد ذلك في لم الشمس وعادت ال- ال- العاده الجيش مره اخرى ليحيط برسول الله صلى الله عليه وسلم وبداوا في القتال وبدا هزيمه غطفان وثقيف وهوازن على ايدي الجيش المسلم حتى بلغ الامر ان قتل من غطفان وهوازن عددا لا يعلمه الا الله واسر الباقين وسبحان الله اخذ الصحابه غنائم يعني لم تحدث لا من قبل ولا من بعد لدرجه من ضمن الغنائم أربعين ألف ناقه ومية وأربعين ألف شاه غير الذهب والفضة سبحان الله وكان الرسول قد اقترب صلى الله عليه وسلم من بعض أغنياء مكة لتجهيز الجيش وقال لهم هرجع لكم لما أوصل المدينة رغم أن كان ممكن الرسول يعتبر مكة مدينة مفتوحة حربا فيأخذ ما يريد منها أو يصادر السلاح اللي في مكة لكن هو لم يفعل هذا وكان خير فاتح صلى الله عليه وسلم هرب مالك بن عوف القائد لما لقي الحكايه بقى واركان حربه هربوا واختبأ في آه، شجر وامسك به الصحابه ولم يهدر الرسول دمه لانه كان يرى بما يريه الله عز وجل فاثبت مالك بن عوف وكان من خير الفرسان الفاتحين للاسلام بعد ذلك. آه، طبعا يوم حنين قال الناس مقالتهم بعد النصر بتاع فتح مكة قالوا يعني لم نغلب اليوم من قلة احنا دعنا 12000 ودي أول مرة يتبع للمسلمين عدد كهذا لم نغلب اليوم من قلة مش معقول سبحان الله ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم القرآن يربي القرآن يربي الإنسان لا يهتم لا بعدد لا وإنما يهتم بمقدار إيمانه بالله عز وجل وبقيت لنا هذا ولقيت لنا في الغزوات من ضمن بقى اخر حته في او اخر جزء في غزوه حنين كان من ضمن الاسرى والسبايا واحده دخلت على سيدنا الحبيب وهي اسيره قالت الا تعرفني يا محمد قال صوتك ليس غريبا علي انت الشيماء قالت صدقت يا رسول الله الشيماء اخت من الرضاعه هتلاقيها وقعت في السبت وكانت لم تسلم بعد لا ما تفكرش انت القصص اللي بيجيبوها لك في الاعلام بتاع انها قصص مظبوطه كانت ما اتبعتش لم تسلم الا في هذا اليوم فاكرمها النبي صلى الله عليه وسلم واجلسها بجواره قال اشفعي تشفعي واسالي تعطي ما اردت قالت قومي يا رسول الله بنو سعد ابن بكر دول كلهم يعني قبيله كبيره وكانت بتحارب بنو سعد قال اعتقوا بني سعد رجالا ونساء واعيدوا اليهم اموالهم فما كان من بني سعد وكان 950 الا ان نطقوا بالشهادتين جميعا. شوف اللي الست بتجيب الخير لاهلها ولقومها لنا بعد غزوه حنين غزوه باقيه وهي غزوه تبوك ان شاء الله رب العالمين. وعدنا بموضوع الاسئله. وانا عارف ان هبدا اول ما ابدا الاسئله كلها تيجي ام لان كلنا فقهاء ما يا جماعه حلو. هي بالظبط خمس دقائق ان شاء الله. السؤال الذي نسال فيه انا يا جماعه في عينات اسئله وكل درس ندي ان شاء الله 10 دقائق كده وخ- ودرس الجمعه برضه ندي كده. واحد يقول لك انا غلبت مع مراتي ما بتصليش. والست تقول انا غلبت مع جوزي ما بيصليش. والاب والام يقول احنا غلبنا مع العيال ما بيصليش. ما بيصلوش او الولاد يقولوا ابويا وامي ما بيصلوش. طيب هنا في نصيحه وهنا في نصيحه وهنا في نصيحه كل نصيحه تختلف باختلاف الوقت الزوج الذي لا تصلي زوجته يجب ان يامرها بالصلاه بكل وقت الزوج اللي مراته ما بتصليش لازم يامرها بالصلاه كل وقت لانه سبحان الله العظيم هو مكلف بها وهي مسؤوله منه والله سوف يحاسبه على عدم صلاتها فلازم كل وقت تقول لا وانصحها بالله وكن قدوه لها وكل وقت بتقول لها صلي صلي صليت ولا لا وهكذا يئست منها خدها من ايدها وروح لابوها او ابوها قول لها خلوا بنتكم عندكم لما تحافظوا على الطلب انا تخلي ان شاء الله تقول لك انا هصلي التراويح دلوقتي هذه نقطة المشكلة مش في دي المشكلة في الزوجة الملتزمة والزوج هو اللي ما بيصليش دي بقى المشكلة الأساسية ده بقى على العكس ده هو حلف عليها أساسا بالطلاق أنها ما تروحش الجامع لا الشيخ عمر ولا الشيخ فلان ولا الشيخ علان ممنوع ليه؟ لأن كل ما تقعد معاه تقول له الشيخ عمر قال والشيخ مش عارف مين قال والشيخ قال ولا بقول لك إيه؟ احنا اللي راحت من السوق ايه؟ اللي اتاكلوا مفيش مساجد. هي لا تستطيع للاسف ان تخرج الا باذن ما ينفعش تيجي من وراها. وفي نفس الوقت هو ما بيصليش. طب تعرف ايه؟ ايام احمد رضي الله عنه يرى ان تارك الصلاه سواء تكاسلا او عمدا كافر ولذلك يرى الإمام أحمد أن الزوج المصر على عدم الصلاة يجب أن يفرق بينه وبين زوجته لأنه لا يجوز عند الإمام أحمد وعند مسلم طبعا ألا تتزوج أن تتزوج مسلمة بغير مسلم ده رأي الإمام أحمد رأي جمهور الفقهاء هم يفرقوا بين تارك الصلاة إنكارا وتاركها تكاسلا دروس الفقه مهمة أوي إن شاء الله. تاركها إنكارا فهو كافر بإجماع الفقهاء جميعا. ويجب التفريق بين الزوجين. تاركها تكاسلا هو مسلم عاصي. يجب على الزوجة أن تصبر عليه. والله عز وجل سوف يحاسب أباها أو أخاها أو خالها أو ولي أمرها يعني الذي زوجها لأنه لم يتقي الله فيها وقد قطع رحمها. وهي تتعلق برقبته يوم القيامة تسأله حقها. واللي أبويا اللي جوزت من الراجل ده، خالي اللي جوزت من أخويا اللي جوزت وهكذا فهنا يجب على الزوجة أن تصبر. في نقطة مهمة، أحيانا الزوج بيصلي ومواظب على الصلاة الخمس وكويس وبيقرأ القرآن بس ملوش في دروس العلم. ومراته بتحثه بس يعني الطريقة نفسها اللي عنيفة. والرجل الشرقي الغير ملتزم بحقيقة الإسلام لا يقبل نصيحة من زوجته لدرجة أن منتشر بين العوام يقول لك شوروهم وخلفوهم وما أنتم بتشاوروهم ليه؟ إذا ما دام أنت ناوي تشاورها فلا تخليتها ليه؟ ها؟ يبقى إذا ما فيش حاجة اسمها شوروهم وخلفوهم النساء شقائق الرجال شقائقهم الشق الثاني أو شقيقتك وزي ما بتتعامل مع اختك ووالدتك عامل مراتك برضه معامله طيبه. يبقى اذا الزوجة يجب اذا نصحت زوجها بالهدوء. الاولاد ما تستناليش لغايه ما الواد يوصل 20 سنه يقول له انت ما بتصليش ليه؟ ما ينفعش. المروهم للصلاة بسبع واضربوهم عليها بعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ما ينفعش البنت تسيبها لغايه ما تدخل الجامعه ولا ثانويه عامه وبعدين تقول لها تحجبي. لا لا سن 10 سنين نبتدي نطول سنه بلاش نص كم نلبس كم تبتدي الجبهه والفستان يطول شويه تحت الركبه سنه تقول لها انت يا ماما بلاش تكبري بقى انت ما شاء الله بقت عروسه شوفوا ماما بتلبس حلو ازاي شوفوا ماما منقبه ازاي شوفوا ماما محجبه ازاي شوفوا ماما لابسه خمار شكله حلو ازاي ومن البنت نفسها تشعر انها بقت كبيره ده انت كمان هتبقى هتبقى كويسه لاخواتك وقدوه تبتدي البنت ايه تستشهد تبتدي ايه امها تجيبها معاها المسجد مره تبتدي تحط عليها ايه الشرط صغير تقول لها عشان رايحين الجامع احسن الشيخ عمر ولا الشيخ دول الناس مكة بيشوفونا يهزونا ولا يقول لنا كلمتين فايه تعالى البنت شوفي شكلك زي القمر ازاي زي الملائكه ازاي المفروض انا مستني لما البنت اتجوزت وانت ما اتحجبتيش ليه؟ طيب المشكله الاكبر برضه اما الابن والبنت هم اللي ملتزمين والاب والام هم اللي مش ملتزمين دي مشكله كبيره بقى يجب ان تعلم انك ان نصحت زميلك تختلف النصيحه للزميل عن نصيحتك لابوك لما سيدنا ابراهيم نصح اباه قال له ايه؟ ها؟ اوعى لو حد قال له ده انت رايح ب 60 ده ده انت كافر وابن ده ما فيش لا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا سلام عايز يقول له مش أنا أبو العلم وأنت أبو الجهل لا لا ده أنا بس شوية علم وجودي ما أقولكش يا أبت لا تعبدوا الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عطية يا سلام يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا ادي كلام المؤمن اسمع كلام الكافر بقى يا إبراهيم نعم لئن لم تنتهي بطلت في الاسطوانة بتاعتك دي لأرجمنك واهجرني مليا شوف الغرب ده كلام بعد ما انصحك بالخير تقول لرسولنا ده كلام لا قال سلام عليك سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا هذا أدب هذا أدب فأنت لما لما تنصح هذه النصيحة الدار الثاني بيقول احنا زمان كنا في شبه جاهلية العبد الحلال من الحرام فكنا في الفرحة سيدنا الشيخ خدنا شوية تصاوير صور والمصيبة ان مراتي يمكن ربنا هداها للحجاب والنقاب وقاعدة جوه ما حدش يعرف شكلها ايه وهو حاطط صورة الزفاف في الصالون وبيبص عليها بجد كده يا سلام والله مراتك احلى منك انا ده انت بصيت ده انت ليه الاغلب الزعيم ها؟ لا ما ينفعش خلاص نزلها بقى خلاص ما دام خلاص كده انا اقول لك اصبح حطهم كده في في ظرف واحفظهم يحفظك الله في داعي ايه للتعليق على الحفاظ وللاسف مما يحزن كثير من اخواتنا ونسائنا يجعلوا يعني بعد ما يلتزموا بالخمار وبالحجاب وبالنقاب تبص تلاقي سبحان الله العظيم آه، صورهم ايام التبرج عند زميلتها ومش عارف كانت قاعده في الفرح الفلاني متبرجه وصوروا بشباب الفيديو وشباب الفيديو يتعرضوا لها فلانه المنقبه معقوله سبحانك يا رب العباد